في قلب القاهرة وفي وسط أحد أقدم أحيائها حي الجمالية هنلاقي حارة اسمها حارة اليهود لما تجولنا داخل حارة اليهود اتأكدنا إن اسمها له قصة كبيرة تدل عليه المعابد اليهودية اللي فيها ولما قابلنا أهل الحارة اكتشفنا من خلالهم إن تاريخ الحارة أغرب من اسمها ورغم إن اسمها حارة اليهود إلا إن الحارة ما فيهاش ولا يهودي واحد طيب يا ترى راحوا فين وليه أصلا سكنوا الحارة وإيه حكاية المعابد اليهودية وليه تركوا كل حاجتهم وبيوتهم ورحلوا أسئلة كتير وحكاية مثيرة هنعرفها في حكاية مكان حارة اليهود دي مش زي دلوقتي كنت تمشي تحب تمشي فيها الأول كان هنا في الأرض اللي أنت واقف عليها دي برات أسود وكان يوم السبت يرشها رمل احنا عندنا هنا في حاره اليهود لينا حوالي ست مداخل لحاره اليهود مدخل من طريق الخرنفش اللي احنا واقفين عنده ومدخل من طريق حاره زويله مؤدي لشارع بورسعيد ومدخل ليها من الموسكي مؤدي من حاره اليهود نفسها للموسكي ناحيه حمام التلال وليها مدخل تاني من حاره اليهود يطلعنا برضك على الموسكي للسكه الجديده عند الحسين حاره اليهود منطقه جميله جدا عاشوا فيها اليهود اليهود كانوا تجار وصناع المنطقه اللي احنا بنتكلم فيها عاشت الصناعه كلها الصناعه في مصر كلها بدايه من الذهب بعد منه النحاس بعد منه الالمنيوم خش بعد كده في الاقمشه خش بعد كده في العطاره خش بعد كده كل كل التجاره والصناعه في مصر نبعت من المنطقه ده هي ما كانش فيه ولا مسلم في الحارة كان كلها يهود كل البيوت دي كانت يهود بس البيوت دي اتغيرت يعني الأ- اتغيرت كان الأول البيوت بتاعتهم أنا كنت ساكن في بيت من بيوتهم اللي هو ده في أول دور هنا كانوا لا تدفع نور سلم ولا مية وكان إيجار كام؟ كان كام يا حاجة؟ 94 قرش بالمية بالنور بكله حارة اليهود حي موجود بجوار شارع الموسكي في القاهرة وهي دلوقتي تتبع حي الجمالية وحارة اليهود مش حارة صغيرة زي ما بيوحي اسمها لكن حي كامل بيضم 360 زقاق وحارة وبتمتد لمسافات كبيرة متداخلة ويقال إنها كانت تضم 13 معبد يهودي ما فضلش منهم غير ثلاثة هم معبد أبو حييم كابوسي في درب نصير ومعبد بار يوحاي في شارع الصقلبة ومعبد موسى بن ميمون اللي أصبح ترميمه موضع جدل اليوم المعبد اتبنى بعد وفاة ابن ميمون الفيلسوف والطبيب اليهودي الشهير سنة 1204 ميلادية وكان واحد من المقربين للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي وأحد أهم وزرائه ومستشاريه النهارده المعابد بتاعتهم اتقلبت ل- لمصانع ورش بعد ما كانت معابد لل- لل- ليهم ي- يعني اللي بي- زي ما احنا بنصلي كده هم بيعملوا ايه هي حاره اليهود اصلا كانت منطقه سكنيه وبدات من السبعينات و75 انها تبدا انها تبقى منطقه صناعيه الجماعه دولت في الصناعه في التجاره كانوا شاطرين يعني ايه شاطرين لما تبص تلاقي آه، لو انت ماشي في حاره اليهود آه، في ما زالت بقيه بقيه البقيه من بعض ال ال العمارات او نقول عليها البيوت بلاش نقول عمارات لان العمارات كلمه كبيره بعض البيوت اللي هي ما زالت بتحمل اسمهم او بتحمل اسم البعض منهم بص على البيت كده شوف ال- ال- ال- المبنى مبني ازاي بص على تبص على حاجه حاجه جميله فن معماري جيد آه، تبص تلاقي ال- ال- ال- ال- المساحات اللي هي معموله فيها معموله بحرفيه آه، تبص تلاقي ال- ال- المبنى نفسه واخد شكل معين بحيث انك انت لما تقعد في المكان ال- اللي انت قاعده دوت تحس فيه ب- ب- ب- ب- بال- بالهواء وتحس فيه بالشمس دخول الشمس والهواء وال- وال- حاجه صحيه بخلاف الاوضاع اللي احنا طبعا بنشوفها النهارده كان بيت يهود هم اللي عاملين النجمه دي والنجمه دي وتراث قديم كله نوع قديم الشوارع ضيقه نتيجه البروز اللي تم في المباني اللي حصلت كان زمان الشوارع ديت كان زمان عدى قدام مننا هنا اتوبيس بتاع هيئه كان عامل مشكله بره في العمومي والتجا للتحقيق في اسم الجماليه دخل من حمام التلات لاسم الجماليه رغم دي الشوارع اللي انت شايفها دلوقتي حاليا لكن كان ال- كانت الشوارع كانت واسعه كانت تعدي لما اتهدت البيوت وطلعت بيوت تانية فابتدت تعمل بروز لضيق الحاره اللي انت شايفها دلوقتي من جميع المداخل بتاعتها ومخارجها حضرتك وانت ماشي في الشارع تحس ان الشارع بيضيق معاك ليه بيضيق معاك لان المعمار اللي حصل كل حاجه بيت بيقع او الناس النهارده اللي بداوا يخشوا بقى ويستثمروا ويتاجروا المنطقه منطقه تجاريه لان حضرتك لما تمشي في حاره اليهود مع نهايه حاره اليهود تلاقي نفسك دخلت على الموسكي والموسكي آه، منطقه تجاريه المحلات بتاعه الموسكي دي كلها الامتداد بتاعها النهارده حاره اليهود بداوا يعملوا مخازنهم ويعملوا آه، محلاتهم اللي هي ال- ال- الاضافيه او الثانيه بداوا يعملوها في حاره اليهود فده الامتداد بتاعها فبدات النهارده العمارات اللي هي قايل- قايله للسقوط آه، تعبانه زي باللغه ال- الحرفيه بتاعتنا يخش واحد يقول له انا هشتري المكان ده هو ويهد ويعيد بناء تاني وهو بيبني طبعا انت عارف النهارده يقول لك طلع فوق طلع البروز بتاعه مش عارف تحس النهارده ده طلع بروز وده طلع بروز وده طلع بروز الشارع مع الوقت بدا يضيق وطبعا هو لما بيطلع كمان بيطلع ببروس تاني آه، تبص تلاقي طبعا المبنى هنا هو البنايه هنا هو جنب البنايه اللي هنا هو بقت المساله سكن حارة اليهود أكثر من 5000 يهودي اعتادوا كأقرانهم في جميع أنحاء العالم الانعزال عن المجتمع في مكان مغلق والتمسك بهويتهم الدينية اليهودية هي حاجة زي ما تقول طباع موجودة عندهم أولا هو أنت لما كنت تقعد مع اليهود ما يحبش مشاكل يعني كان إيه كان باستمرار ما تفهمش بقى الحتة دي هل هي نابعة من إن هو كان بيبقى خايف من ال من ال من الأحداث اللي موجودة حوالين منه هنا أهو آه، ما كانش يحب مشاكل كان يحب باستمرار يبقى متداري كان يحب يبقى يعني ما, ما يعملش لو لقى مشكلة في حتة يحاول إن هو يبعد قافل عليه بابه ما هواش ما بيقعدش في اماكن ويقعد يدلي باحاديث او الصداقات محدوده للغايه فيما بينهم يعني واخد بال حضرتك ما كانوش الحته دي ما تفهمش هل الحته دهيت كانت نتاج بعد الثوره وال وال والاضطهاد مش هنقول اضطهاد ال ال الخوف اللي كانوا خايفينه في الفتره الزمنيه دهيت من عبد الناصر وال وال والح والحروب وال هل ده كان النتاج بتاعه الخوف اللي كان عندهم فكانوا هم الحقيقه لما تخش المعابد عندهم او تخش الاماكن اللي كانوا بيتعبدوا فيها تلاقي سراديب وتلاقي ال- المنافذ اللي داخله وعلى فكره الحته دي مش مش عند اليهود بس يعني احنا بقول لك دي متاخده من القاهره المعز السيفت ده ما كانش حد يجي ولا يمسك نور ولا يولعه جاز ولا يمسكوا اي حاجه وان احنا اطفال صغيره كنا احنا نولع لهم النور نولع لهم النور ويدوا بعد ما نولع لهم يدونا الحت- البسكويت بتاعهم والفينو بتاعهم والشوكولاته بتاعتهم ده كان من المميزات بتاعتهم كان يوم السبت ده كان يوم بيبقى مقدس ليهم ان هم ما يشتغلوش وما يعملوش حاجه بايديهم خالص يجيبوا المسلم مسمينه جوي تعالى يا جوي اعمل الشيء ده وبدون بمقابل يعني مش وكانوا يوم السبت دول اليهود ما يم- ما يمسكوش حاجه كنا احنا كمننا اصحابهم يعني نولع لهم اللمض كانت بف- بفتايل بزيت
التغيير تغيير عن دلوقتي كان حاجة في ذمة وفي أخلاق وفي مبادئ وأمانة مبروك عليك البيعة دي وبعد كده حديد مش يرجعها لا كان في مبادئ و- و- وكانوا ع- م- كلمتهم صدق صدق مش كذب انا بتكلم على اليهود اللي كانوا عايشين معانا هنا في القرايين مش اليهود بتوع اسرائيل دول اسرائيل دول ما نفهمش عنهم حاجه كانوا اما اللي كانوا عايشين معانا كانوا امناء وس- انا اتعلمت من من واحد يهودي اسمه الخواجه ليه دمدم كان ساكن مطرح العماره دي وحسب الدراسات التاريخية يرجع تاريخ إنشاء الحارة إلى عهد إنشاء حي المسكي تقريبا سنة 1848 وبعض الدراسات بتقول إن الحارة أنشئت بأمر السلطات المصرية كمظهر من مظاهر الاضطهاد الديني إلا إن دراسات أخرى وهي الأقوى حسب المؤرخين بتقول إن اليهود هم اللي أنشأوا حارة اليهود لأنهم كانوا بيميلوا للعزلة والحياة متقوقعين على أنفسهم وأن السلطات بريئة تماما من تهمة حصرهم في مكان محدد هم كانوا بيحبوا يعملوا التجمعات بتاعتهم كلها يكونوا جنب بعضيهم يعني يكونوا جنب بعضيهم آه، هي طبعا في بداية ال- الأمر هم كانوا منتشرين في ال- في ال- في القاهرة في عدة أماكن آه، كانت كان أكثرهم حارة اليهود ل- لدرجة أنها أطلق عليها حارة اليهود يعني ال- ال- المسمى اتسمى بيهم و- وده كان ناتج ليه لكثرة تواجدهم وبدأوا مع الوقت إيه يكتروا أكتر وأكتر وأكتر والمعابد بتاعتهم اللي كانوا بيتعبدوا فيها هتلاقي فيه اكتر من معبدين موجودين في نفس المنطقه للصلاه وللعباده وكده فبداوا يتجمعوا بدا المكان بتاعهم يكون ومع مرور الوقت آه، وبعد 53 بدا يحصل نوع من انواع الهجره جمال عبد الناصر كان ساكن هنا جه من الصعيد ساكن هنا هو وأم- هو ومرات ابوه وابوه ابوه كان كان موظف في البريد وكان قاعد هنا
فلما قامت الثورة فعبد الناصر قال اليهود كلها تمشي على إسرائيل ويسيبوا أملاكهم للدولة فطبعا هم مش عايزين يسيبوا أملاكهم للدولة بقى مثل إيه الحاج جلال كويس معاهم يدوا له حاجته حاجتهم يعني بقى إيه الناس الكويسين معاهم يديهم حاجتهم الناس الوحشين ما يدهمش إيه حاجتهم لا ده هم مشوا بقرار ما مشيوش منهم لنفسهم هم ما كانوش عايزين يمشوا ما كانوش عايزين يمشوا وفي ناس آه، مشيت وفي ناس قعدت وماتت هنا واتدفنت هنا بس اسلمت اشهرت اسلامها واتجوز الست اللي شغاله عنده علشان يقيم تجيب له اقامه ويقعد في مصر وفعلا اتجوزها وولاده عنده ولدين وعنده بنت سافروا والست بتاعته سافروا راحوا فرنسا وهو قاعد هنا وتوفى هنا كان فيه مجلات بتيجي من إسرائيل على إن إسرائيل أنظف من مصر ولا يمكن هتكون أي دولة أنظف من مصر في الأخلاق ولا في الأمانة فطلعت حاجات يعني زبزبة كده ما يعني على حسب ما شفناش كان فيه يعني مثل بيديك فلوس بتاعت بيعه عد يا عم عد مش انت عديت خلاص كان في امان وفي ثقه مش زي دلوقتي وتاريخيا بلغ عدد اليهود في مصر حوالي 150 ألف نسمة سنة 1939 منهم 5000 كانوا في حارة اليهود وفي عام 1948 بدأت هجرة اليهود من مصر بمحض إرادتهم أثناء حرب فلسطين وده لما ساد شعور عام في مصر بالعداء ليهم وزادت هجرتهم أكتر بعد العدوان الثلاثي عام 1956 وكان تعجلهم بالرحيل للدرجة اللي دفعتهم لبيع أملاكهم في مصر عموما والحارة على وجه الخصوص بأي تمن وغالبا ما كان البيع بيتم لصالح العاملين لديهم والبعض بيقول إن ده كان بهدف استعادة الأملاك مرة أخرى عند تحسن الظروف لكن رحل اليهود من مصر ولم يتبقى إلا اسمهم وحكاية حارة اليهود يعني مثل انت كنت كويس معانا ت- يسيبوا لك حاجة البيت باسمك من مثل من إلي دمدم او يوسف القدسي اللي اسمك انت وبعدين جم بقى في الاخر راحوا عاملين ايه آه لموا بقيه البيوت كلها بتاعتهم وشل وش- وشل و- واتنازلوا عليها للطائفه ال- ال- الاسرائيليه عند عبده باشا في هناك طائفه اسمها الطائفه اليهوديه بس في ناس لحد دلوقتي بقى ايه بيدفعوا لهم فلوس للطائفه اللي هم اتجنسوا جنسيه مصريه وقعدوا هنا عشان الاملاك ما تروحش وفي بيوت خدوها الاهالي وفي بيوت خدوها خدها البنك يعني بعد 53 و- وعبد الناصر وخوفهم من تواجدهم هنا هوت وما يسمى بان هم كانوا مضطهدين آه، بداوا م- يرحلوا بقى يعني إيه، وبعد طبعا احداث 48 وبدا ال- ع- يعني المسمى ان هم عايزين يعمروا آه، آه، القدس يعني م- يعمروا بقى ال- الاماكن بتاعتهم اللي هم طبعا فلسطين المحتله والكلام ده كله بدات الهجره من هنا هوت وبدات حاره اليهود يحصل فيها نوع من انواع تتقلص مع الوقت عدد تعداد اليهود فيها يتقلص مع الوقت يتقلص مع الوقت يتقلص مع الوقت الى ان النهارده اعتقد ان النهارده يمكن آه، انا انا شخصيا ما ما مش يعني كان في ناس كبيره اللي من خمس ست عشر سنين آه، كبيره في السن يعني كنت المعها كده كانت تبقى ماشيه النهارده ما بشوفش حد خالص اعتقد ان آه، يعني هم خلاص وحتى السلاله بتاعتهم او ال- ال- النسل بتاعهم آه، لما هاجر هاجر هم الناس الكبيره في بعض من الناس الكبيره قالت لا انا مش ههاجر انا هستمر كما انا و- و- والنسل بتاعهم هاجر وهم استمروا موجودين آه، ومع الوقت طبعا بقى ال- الاعمار آه، يعني الاعمار بيد الله